مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم على موضوع ويعني يا ريت نتقبل النقد فيه يعني هو مسلسلات كنا احنا مستنيينها او بقى اتعمل عليها هايب جامد قوي او نزل لها اعلانات وبوسترات والموضوع بتاعها مثلا كان شائك او كان مشوق وكلنا فضلنا مستنيينها واول ما نزلت من هنا خيشت او طلعت مش حلوه او طلعت معموله بطريقه ساذجه او طلعت ان هي ايه مش زي ما انت كنت مستنيها اللي هو يعني من الاخر كده under من الاخر يعني للاسف ده بيحصل كتير في ال- في الدراما المصريه والدراما العربيه وطبعا بيحصل في هوليوود طبعا زي ما احنا عارفين آه، لكن ده بيبقى الواحد بي يعني بيتقدر كده يعني اللي هو انت مستني حاجه حلوه ومثلا فيها ممثلين جامدين وموضوعها كويس وفي الاخر تطلع حاجه مش احلى حاجه مش زي ما انت كنت فاكر فده اللي احنا هنتكلم عليه في الحلقه بتاعت النهارده آه، وطبعا يا جماعه تنويه ان طبعا مع جامل احترامي لجميع الفنانين والكتاب والمخرجين اللي مشاركين في الاعمال ديت لان احنا هنذكر ان ال- آه، المسلسل ده مثلا كان مش حلو لكن مثلا الفنان ده او المخرج ده عمل اعمال حلوه تانية ولكن هي خيشت معاه كانت ال- المره دي يعني فطبعا نتقبل النقد وطبعا طبيعي لو يعني حد عجبته حاجه من الاعمال دي فالموضوع اذواق عادي يا باشا فنبدا الحلقه بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونيجي في اول آه، مسلسل معانا في قائمتنا النهارده ويا ريت يا جماعه من غير شتيمه والنبي وهو مسلسل كوفيد 25 نزل سنه 2020 للفنان طبعا الكبير يوسف الشريف انا عارف يا جماعه انا عارف ان طبعا يوسف الشريف له hardcore fans بالهبل و... والراجل الصراحه مسلسلاته كلها بتبقى غير يعني هو دايما بيطلع بافكار جديده يغيب يغيب يغيب وبعدين ينزل بايه بالحاجه الجامده قوي وانا الصراحه دي حاجه اتفق عليها آه، انا بصوا انا casual fan ليوسف الشريف مش hardcore fan عشان برضو اكون صريح هو المسلسل طبعا آه، نزل آه، اسمه اول ما نزل آه، عمل يعني مشكله شويه يعني لان احنا طبعا كان في 2020 في فتره طبعا ال pandemic او ال- الجائحه بتاعت كورونا الكوفيد 19 وطبعا كان الموضوع ده عامل رعب لناس كتيره جدا وانا منهم الصراحه يعني كلنا قاعدين في البيوت وقافلين على نفسنا فان هو ت- انت تنزل مسلسل هو اي نعم خيالي وبيتكلم في موضوع آه، يعني ما- لا يمت خالص بفيروس الكوفيد لكن هو it's a zombie series a zombie apocalypse series يعني آه، ان هو نازل بنفس الاسم بتاع كوفيد فناس كتير خافت يعني وقعدوا يقول لك هو احنا ناقصين خوف وانتوا كمان بتقلقونا اكتر لكن okay انا ما ما اتضايقتش من حاجه زي كده خالص عادي طلع نزل هو عمل خيالي المسلسل طبعا زي ما احنا عارفين ان هو كان آه، آه، بطولة يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر والناس كتيرة طبعا وكان اخراج المخرج المفروض المخرج شاطر يعني المخرج احمد جلال وكتابة انجي علاء اللي هي طبعا زوجة يوسف الشريف اللي هي بتقوم بدور ال stylist بتاعه في تقريبا اعماله كلها آه، بص هو كان واضح قوي من المسلسل ان الكاتبه كانت huge fan ل World War Z فيلم World War Z يعني بتاع براد بيت وفيلم الكوري Train to Busan ده فيلم على فكره حلو جدا اللي ما شافوش يتفرج عليه هينبسط يعني لل zombies وكده وطبعا واضح لمسلسل The Walking Dead هي خدت من هنا وخدت من هنا وخدت من هنا وبلوت من هنا مع مشهد من هنا مع احداث من هنا وعملت بيهم ايه مسلسل والمسلسل يعني كله ما كانش حلو الصراحه يعني نقدر نقول اه طبعا يوسف الشريف بيطلع دايما بافكار جديده مسلسل زومبي وبتاعه دي ما بتتعملش في السينما المصريه او الدراما المصريه عامه وطبعا هو كان في 2025 وجايب لك قال يعني بقى الدنيا اتقدمت شويه مطار في العين السخنه ودي مش موجوده حاليا ودي افكار لطيفه الكاميرا آه، كاميرات الموبايل كان تقريبا خمس كاميرات كان لسه ما نزلش الموضوع ده في الايفون والجالكسي طبعا فالتاتشات دي حلوه طبعا لكن المسلسل ما كانش حلو الصراحه وطبعا التمثيل على فكره ما كانش حلو خالص يعني واضح ان هما كانوا مستعجلين قوي فالتمثيل بتاع حتى الادلتس والس- والاطفال ما كانش حلو ودي حاجة أنا أستغربها من المخرج يعني أحمد جلال يعني طبعا لعلمكم آه، يعني كان يوسف الشريف المسلسل اللي قبليه اللي هو النهاية آه، أنا كنت بحب المسلسل ده جدا كان نزل السنة اللي قبليها أنا المسلسل ده كفاية المزيكا بتاعته إن لغاية النهاردة أنا بشغلها على اليوتيوب كده ومسامعها تاني إن جايب لك بقى في عالم الفيوتشر وبتاع ودي كانت حاجة عمرها ما اتعملت في أي مسلسل قبل كده أو أي فيلم في الوطن العربي يعني فهو لا يعني شابوه في المسلسل ده ولعلمكم المسلسل أنا عارف إن هو انتهى بنهاية مش حلوه الصراحه اخر ثلاث حلقات خيشوا جدا لكن كان في سبب ان طبعا ال- الست كانت اتحرقت والاستوديو كان اتحرق اللي كان فيه الديكورات وكده بس الحمد لله ما كانش حصل سج- خسائر في الارواح فماشي نلتمس لهم العذر وانا متاكد ان هم اكيد بيعملوا له جزء تاني واتمنى يعني لان هو طبعا القصه ما كانتش خلصت وكانت فعلا حلوه لكن جه بقى كوفيد 25 كان عكس كده تماما خالص والشابو الوحيد ليوسف الشريف في المسلسل ده طبعا ان هو آه، بيروح دايما لمواضيع جديده ومناطق جديده هو ان كان من اوائل المسلسلات اللي بتتعمل 15 حلقه في رمضان ودي كانت حاجه احنا كمشاهدين دايما بنطالب بيها ان هو المسلسلات كفايه بقى مط وتطويل في ال 30 حلقه وعايزين 15 حلقه وهو كان من اوائل الناس اللي عملت كده فده اول مسلسل معانا في القايمه لان هو الصراحه كان اندر من الاخر يعني ونيجي للمسلسل اللي بعد كده وده انا اتضايقت جدا ان المسلسل ما طلعش حلو يا جماعه وكنت مستنيه قوي لان كان من الاعلان بتاعه اولا في ناس ممثلين انا بحبهم قوي والبلوت بتاعته اللي هي ايه يعني غريبه برضو عن الدراما المصريه لكن هي طبعا موجوده في افلام عالميه يعني ف آه، ان انا اشوفها في مسلسل ومع الابطال دول انا كنت مبسوط جدا الصراحه وهو طبعا مسلسل خلصانه بشياكه انتاج سنه 2017 شوف الاسامي بقى احمد مكي من المفضلين بالنسبه لي هشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني ومعهم ناس ك- كتير جدا قلت بس يعني ده عمالقة كوميديا بقى ايه في مسلسل واحد للناس انا بحبهم جدا وبحب اعمالهم قوي وكان ال setting بتاع المسلسل ان هو جايب لك في المستقبل الرجاله والستات كارهين بعض وجايبين لك بقى لابسين شبه افلام Mad Max كده يعني اللي هم ايه البانك وال والجاكيتات الجلد والحاجات ال- اللي كانها pre pre-historic لكن بقت موجوده معانا تاني آه، يعني كان ف- الاعلان حلو والفكره حلوه جدا بس يا معلم المسلسل للاسف خذلنا للاسف يعني اولا واضح طبعا ان كان في مشاكل في انتاجه ان هو مثلا البادجت خلصت مثلا فكل حلقه بقت توصل لحوالي 20 دقيقه انا فاكر حلقات انا عديتها لقيت 20 دقيقه ولكنها مسلسل انمي يعني ف دي كانت حاجه تزعل الصراحه وكمان القصه للاسف كانت وحشه قوي يعني كان على 30 حلقه مط وتطويل وكوميديا مش قد كده يمكن بس كوميديا في اوائل كام حلقه واواخر كام حلقه حتى كمان انا الجزء اللي في النص ده انا ما اتفرجتش عليه على فكره انا اتفرجت على اخر حلقتين وشفت اول 3 4 حلقات وبعد كده قلت شكرا يعني آه، انا اتضايقت جدا ان المسلسل ده يعني ما عجبنيش الصراحه وهتلاقيه ما عجبش ناس كتير لانه للاسف حتى ما اتكتبلوش النجاح يعني انا حتى انا فاكر كان طبعا من ابطال المسلسل بيومي فؤاد انا فاكر انه كان طلع في مره من اللقاءات وقال انا متجنن ازاي المسلسل ده ما نجحش يعني والصراحة احنا كمان متجننين زيك يا عم بيومي يعني هو واضح ان كان فيه برضه مشاكل في انتاجه واضح انه كان ممكن يتعمل فيلم احسن على فكرة لو كان اتعمل فيلم طويل سيكا كان ممكن يبقى احلى او يبقى 15 حلقة مع ان كان طبعا ما كانش فيه موضوع ال 15 حلقة وقتها لكن للاسف مسلسل مش يعني underrated يعني الناس ناسينه لا هو الناس ناسينه لان هو ما كانش حلو الصراحه اتمنى ان ال- الابطال الجامدين قوي دول يتجمعوا تاني في عمل تاني واتمنى ان هم يصلحوا الاخطاء ان هم عملوها في المسلسل ده وده كان على فكره مسلسل اللي هو كان اخر مسلسل لاحمد مكي قبل ما يغيب غيبه طويله طبعا لظروف مرضه الحمد لله ان ربنا كتب له الشفاء ورجع لنا تاني اتمنى يرجع لنا بحاجات قويه بقى اكتر من الاول ونيجي للمسلسل اللي بعد كده تعالوا نرجع بالذاكرة لورا شوية لسنة 2003 الراجل الأقدار عمرو ابن العاص كان آه، بطولة طبعا آه، نور الشريف الله يرحمه وسوسن بدر وناس كتيرة جدا طبعا وكان إخراج المخرج وفيق وجدي المسلسل طبعا باين من اسمه يا جماعه بيحكي سيره ذاتيه طبعا لسيدنا عمرو بن العاص يعني فتح مصر يعني وقصته المفروض بقى طبعا من ايام ما كان لسه في قريش وبيعبدوا الاصنام لغايه فتره اسلامه لغايه بقى الفتوحات اللي عملها بعد كده والمعارك المهمه جدا اللي هو طبعا فتح مصر وبعدين بقى معاركه ضد الفرس لغايه ما ماتوا يعني المسلسل قبل ما يتعرض كان طبعا عليه ضجه كبيره بقى ان هو طبعا نور الشريف بقى in the height of his stardom في ال- في المسلسلات يعني الراجل كان لسه طالع من مسلسل آه، عائله الحاج متولي كان مسلسل مكسر الدنيا وكلنا ضحكنا عليه وكلنا انبسطنا فيه والمسلسل برضه كان عمل ازمه صغيره كده بس اتحلت على طول مع طبعا مشيخه الازهر ان هم كانوا خايفين ان المسلسل يتطرق لموضوع الفتنه الكبرى بصرف النظر يعني إيه، لكن هو ما تطرقش الموضوع قوي يعني نزل المسلسل من هنا يا جماعه وللاسف كان وحش جدا اولا آه، سن آه، فنان نور الشريف وقتها وطبعا آه، مظهره الجسدي ما كانش ينفع خالص لدور سيدنا عمرو بن العاص وهو مثلا في فتره شبابه لغايه فتره مماته يعني كان ميس كاست الصراحه يعني وكان طبعا آه، المسلسل كان يعني آه، في مسكاست كتيره جدا اللي هم مثلا حد قايم بدور آه، سيدنا خالد بن الوليد مثلا لكن طلع تخين يعني مش لايقه مش صح كده وطبعا المفروض قالك بقى في معارك وفي بتاع كانت حاجه ساذجه جدا للاسف يعني كان الاخراج مش حلو للاسف يعني م- مقارنه باعمال دينيه كدي- آه، كتيره كانت اتعملت فتره التسعينات يا جماعه كان طبعا كان فتره الثمانينات كان مسلسل لا اله الا الله محمد رسول الله ده من آه، من انجح المسلسلات الدينيه اللي حصلت وقتها انا ما اتفرجتش عليه لان انا طبعا كنت صغير وقتها لكن فتره التسعينات كان في المخرج الراحل طبعا حسام الدين مصطفى كان ماسك موضوع المسلسلات الدينيه قدم لنا مسلسل الفرسان كان حلو جدا عن طبعا آه، آه، قطز وبيبرس في كفاحهم طبعا ضد التتار او المغول يعني والمسلسل كان حلو جدا ونجح قوي وننزل بعد كده برضو مسلسل الابطال هو ما كانش ب... لدرجه نجاحه يعني ما كانش بدرجه النجاح بتاع الفرسان طبعا كان بيتكلم على آه، الناصر صلاح الدين او صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين وطبعا مش هننسى المسلسل الرائع عمر بن العبد العزيز لبرضو الفنان نور الشريف وكان اخراج المخرج احمد توفيق اللي كانوا اتحدوا مع بعض قبل كده في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي فكان المسلسلات الدينيه كانت حاجه مهمه جدا فتره التسعينات وكانت فعلا بتنجح جدا وتبقى حلوه قوي نزل المسلسل ده من هنا تقريبا وقف في الموضوع المسلسلات الدينيه بعديها الفتره يعني لان هو كان المسلسل ما اتعملش حلو الصراحه وطبعا كان فيه سخريه طبعا من آه، الاداء التمثيلي والكاست وكده حتى كان بيقوم بالموضوع ده كان الله يرحمه طبعا الكاتب الساخر آه، آه، الدويتو الرائع طبعا احمد رجب ومصطفى حسين الله يرحمهم في جريده الأخب- آه، اخبار اليوم لما كانوا بيرسموا كاريكاتير وسخريه وكده ف يعني المسلسل من الاخر ما نجحش والمسلسل ما كانش حلو وكان underwhelming جدا كان الواحد مستنيه وفي الاخر ما طلعش زي ما هو كان فاكر يعني للاسف يعني ونيجي بعد كده لسنة 2014 رجعنا للحاضر تاني أو اللي يعني فترة قريبة يعني لسنة 2014 مسلسل سراي عابدين فاكرينه؟ كان نزل على MBC وكان المفروض ان هو بيحكي فترة مصر الملكية او وقت ال- الخديوي اسماعيل واحد من اهم حكام مصر يعني آه، كان بطولة ناس كتيرة جدا كان آه، الفنانة يسرى آه، نيلي كريم آه، الفنانة نور طبعا آه، قصير خولي اللي كان قايم بدور طبعا آه، الخديوي إسماعيل وغادة عادل وناس كتيرة طبعا أنا طبعا مش متذكرهم دلوقتي وكان طبعا المسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية آه، هبة مشاري حمادة وإخراج المخرج الكبير عمرو عرفة آه، هم طبعا كان واضح ان هم بيحاولوا يكابيتالايز على النجاح الفظيع للمسلسل التركي حريم السلطان لان هو طبعا زي ما احنا عارفين ان هو نزل على ثلاث او اربع seasons في الفتره هي كانت الدراما المصريه بعافيه حبتين طبعا وقت الثوره وكده فالمسلسلات التركي كانت طبعا all the rage وقتها فطبعا المسلسل نزل بتاع حريم السلطان وكلنا كنا بنتفرج عليه وكان فعلا حلو قوي قوي يعني آه، يعني المسلسل كان من الاخر انت لما بتيجي تعمل مسلسل تاريخي اهم حاجه تبقى مركز فيها ايه ببساطه التاريخ الاحداث التاريخيه ال- اللبس كان عامل ازاي إيه طريقه الكلام كانت ازاي إيه كان كان السرايا مثلا موجوده شكلها عامل ازاي كان الناس بتتكلم في ايه المسلسل يا جماعه كان عباره عن اخطاء تاريخيه بس مبدئيا كده المفروض ان احداث المسلسل في سنه 1860 وهم طبعا في سرايا عابدين القصر بتاع عابدين على فكره ما اتبناش غير 1872 ده مبدئيا كده يعني ده اول حاجه يعني وطبعا ديتيلز بقى في النص اللي هو يعني المفروض كان الخديوي اسماعيل ما كانش لسه اصلا خد لقب خديوي في سنه 1960 كان لسه ال- اسمه الوالي وكان المفروض اسمه عظمه الخديوي ما ينفعش يتقال له جلاله الخديوي جلاله دي اتقالت في جلاله الملك بعد كده ف آه، اخطاء تاريخيه وكمان الشخصيه اللي كانت قايمه بيها غاده عادل اللي هي من ال- الحريم يعني اللي هي كان اسمها شمس قادين المفروض ان هي آه، دي كانت شخصيه وقت محمد علي باشا مش وقت الخديوي اسماعيل خالص يعني فدي من الحاجات القليله للاخطاء التاريخيه اللي كانت في المسلسل آه، المسلسل يا جماعه من الاخر ما نجحش خالص وخد سخريه وخد من تريقه من المشاهدين وتقطيع من النقاد ومن المؤرخين طبعا واللي هم دارسين تاريخ للنخاع يعني اللي هو تقريبا المسلسل اتقطع من الاخر يعني اللي هو ايه انتوا ازاي يعني تغلطوا الغلطات دي و... ومطلعين بس اللي هو كل الحكايه ان انتوا بس عشان شفتوا آه، مسلسل حريم السلطان فعايزين تعملوا حاجه شبهه يعني يعني ده حتى على فكره للناس اللي ما تعرفش ان آه، الكاتبه بتاعت آه، مسلسل حريم السلطان آه، كتبت اول اتنين او تلاتة seasons اللي هم احداثهم يعني على الاقل على مدار ثلاث سنين يعني ثلاث سنين بتجهز في ال- ب- في الاحداث وبتعمل research عشان في الاخر المسلسل يطلع زي ما احنا شفنا كده وعلى فكره هي ماتت قبل ما season 4 يتعمل عشان كان جالها cancer يعني الله يرحمها يعني فجهزت صح عملت ال research بتاعها والبحث بتاعها طلع المسلسل حلو عكس مسلسل سرايا عابدين تماما من الاخر يعني كان underwhelming خالص وال- لدرجه ان السنه اللي بعديها نزلوا جزء تاني م- بره الموسم الرمضاني يعني ومحدش كان عارف انه نزلوا جزء تاني اساسا آم، المخرج عمرو عرفه ما رجعش للمسلسل ما ما رضاش يكمله يعني او ما رضاش يتعاقد على الجزء التاني ظهر طبعا بسبب الهجوم اللي خده في الجزء الاول وفي طبعا غادة عادل ما رجعتش وغيرهم كتير برضو قالك مش هنرجع نكمل المسلسل وطبعا الفنانه يسرى هي ب- بشجاعه قامت قايله ان اه المسلسل ما نجحش آه، يعني انت لما تيجي تعمل مسلسل تاريخي اكيد هتهتم باول حاجه فيها التاريخ يعني آه، اي ABC مسلسلات يعني او ABC film making فده ما حصلش للاسف والمسلسل اتنسى تقريبا وكان يعني very very under وكلنا آه، يعني تقريبا من بعد الحلقه الثامنه او التاسعه تقريبا معظمنا بطل يتفرج عليه اساسا ونيجي للمسلسل اللي جاي بعد كده في رقم ثلاثة هنرجع بالذاكرة أكتر بقى المرة دي لسنة 2002 وهو مسلسل فارس بلا جواد فاكرينه؟ فاكرين القلبان اللي حصل عليه؟ طب فاكرين النتيجة النهائية كانت عاملة ازاي؟ بس يا معلم آم، طبعا مسلسل فارس بلا جواد لل- للفنان العظيم الرائع محمد صبحي آه، كان المسلسل المفروض انه كان بيحكي عن قصة آه، حافظ نجيب ده اللي هو راجل م- آه، في المقاومة ضد الانجليز في فترة طبعا آه، م- آه، مصر في قبل فترة الملكية طبعا في مصر بالذات في أول بعد الحرب العالمية الأولى أو في الفترة ديت يعني وطبعا في الفترة دي بيتم التطرق بقى ايه لخطة اليهود في مصر لقيام دولة اسرائيل والمسلسل مركز على الموضوع ده وكان طبعا المسلسل نزل عليه اعلانات كتيرة والمسلسل هيعمل ضجة كبيرة وطبعا الفنان محمد صبحي كان طبعا لسه خارج من النجاح الرائع لمسلسل يوميات ونيس فاكرين طبعا مسلسل يوميات ونيس يعني اول مسلسل يبقى exclusive لقنوات ART فترة التسعينات فاكرين؟ ومن كتر ما آه، ما, ما نجح على قنوات ART التلفزيون المصري اشتراه وبقى كل الناس بتتفرج عليه وكلنا كنا بنتكلم عنها شفت امبارح شرف الدين عمل ايه شفت لما راحوا يشتروا العربيه شفت لما مش عارف لما ميسه الله يرحمها طبعا سعاد ناصر لما حاولت تعمل لهم آه، البيتزا في البيت ايه اللي جرى فطبعا كان آه، يعني محمد صبحي كان خارج من نجاح فوق الفظيع في المسلسلات كمان آه، كان بيشاركوا دايما في الاخراج او يعني دايما الكولابوريتور بتاعه طبعا المخرج الراحل احمد بدر الدين فاجتمعوا مع بعض في مسلسل فارس بلا جواد المسلسل يا جماعه لما تم الاعلان عنه تقريبا آه، اسرائيل اعترضت عليه وامريكا كمان اعترضت عليه يعني كان آه، خايفين جدا المسلسل ينزل او مش عايزينه ينزل او اللي هو بيقولك معادات الساميه انتوا عارفين بقى الكلام يعني ده خصوصا ان المسلسل قالك هيتطرق لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون بصوا يا جماعة أنا يعني أنا جاهل في الحتة دي، في كتير بيقولوا إن الكتاب ده مش موجود أساسًا، أو إنه يعني معظمينه قوي إن هو يعني السبب في قيام دولة إسرائيل، أنا صراحة أنا فاشل في الحتة دي، يعني ما أقدرش أفتي يعني، ومن الناس اللي كانت بتنكر الكتاب دوت أو يقول لك يعني مجرد كلام ساذج يعني كان طبعًا المفكر الراحل طبعًا عبد الوهاب المسيري، اللي هو كان طبعا مش- مشهور طبعا في علم الاسرائيليات فانا طبعا مش هقدر افتي في الحته دي هل هو آه، مزعوم ولا مش مزعوم هل هو موجود ولا مش موجود هل هو ساذج ولا لا فدي برايه يعني الصراحه لكن آه، ده ما يمنعش ان الف- المسلسل لما اتعلن عنه بال- بالموضوع دوت وان بقى محمد صبحي طالع بكذا شخصيه وكذا ولابس ماسكات كتيره وبيتنكر وبتاع عشان طبعا بيشتغل الانجليز وبعدين بيشتغل اليهود لغايه بقى قيام دوله اسرائيل في اخر المسلسل وكده آه، قلنا بقى اوعى بقى المسلسل اللي هينزل بقى ايه يرعب الدنيا وكمان على فكره كان يقال والله اعلم الكلام ده صح ولا لا ان آه، الاداره الامريكيه وقتها كانت طبعا آه، الاخ طبعا جورج بوش يعني بصرف النظر يعني كان آه، هدد بمنع المعونه مع ان طبعا انا حاسس ان ده كلام كان هجس يعني نزل المسلسل من هنا يا جماعه وما عجبش حد من الاخر كده إيه، المسلسل خذلنا كلنا بكل اسف إيه، من الاول كده يا جماعه الاخراج كان ساذج جدا للاسف كان الاخراج مسرحي بزياده يعني انت ده مسلسل مش مسرحيه فكان الاخراج فعلا م- يعني يخ... ما ما يخليكش مندمج كده ما يخليكش ي- تتعمق في الشخصيات وخصوصا ان كان في ممثلين كتير جدا في المسلسل واحداث كتيره منهم طبعا المسلسل- الممثلين اللي دايما frequent collaborators مع الفنان محمد صبحي بقى من آه، آه، شعبان حسين لجميل راتب الله يرحمه ل- الله يرحمهم جميعا طبعا كلهم لسيمون آه، اشرف عبد الغفور آه، هناء الشربجي آه، ريهام عبد الغفور وغيرهم وغيرهم كتير طبعا المسلسل يا جماعه كان فعلا فعلا للاسف في منتهى السذاجه وكان يقال وقتها ان الفنان محمد صبحي كان بيتدخل في حاجات كتيره في الاخراج يعني انت طبعا على اساس ان هو طبعا مخرج مسرحي A1 يعني دي حاجه مش هنقدر ننكرها انا الراجل بقى بتفرج على مسرحياته انا بقي بي- بيتوجع من الضحك الصراحه فللاسف ده ما ح- ما حصلش في المسلسل دوت يا جماعه وكمان المسلسل نزل من هنا ومحدش اتكلم عنه تاني بعد كده لدرجة ان هو اتعرض قريب بس تقريبا في قناة 10 او حاجة وبرضه ما عملش ال ال ال ال الضجة الفظيعة يعني خصوصا ان هو موجود على يوتيوب على فكرة كامل ممكن الواحد يتفرج عليه لكن المسلسل كان تقريبا 40 حلقة وتقريبا ما فيهوش احداث يعني انت كان ممكن الاحداث كلها تلخصها في 15 حلقة فللاسف خساره اندر ويلمنج كلنا يعني خ- خذلنا بسبب المسلسل ده يعني واللي هو لو هنلخص المسلسل ده في كلمه واحده فهي ساذج من الاخر يعني بكل اسف مع كامل احترامي لكل العاملين في المسلسل يعني ونيجي طبعا للرقم اتنين معانا في القايمة هنرجع بقى للحاضر بقى شوية فهنتكلم بقى على مسلسل وطبعا دي هنتفق عليها وهو نزل 2022 في موسم الرمضاني وهو مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني وإخراج المخرج الجامد جدا محمد ياسين بصوا لما نزل الاعلان المسلسل ده انا كنت متحمس له جدا على فكره إيه، كان وقتها على فكره محمد رمضان كان طالع لسه من مسلسل موسى هو المسلسل على فكره ما كانش احلى حاجه إيه، بالذات ان هو كان في اخر حلقتين ثلاثه اتكروت تماما يعني النهايه كانت سيئه جدا في المسلسل دوت واضح انها اتكروتت يعني لكن كان متصور حلو كان الكادرات حلوه والاخراج كان حلو الصراحه فقلنا بقى طالع بقى في مسلسل ومع المخرج محمد ياسين المخرج محمد ياسين مش بيعمل اي حاجه عمل قدم لنا الجماعه والجماعه اتنين قدم لنا فيلم الوعد ومسلسل افراح القبه و- ويعني راجل م- ما بينقيش اي حاجه ودايما مسلسلاته كده فيها كادرات حلوه فيها الوان حلوه فيها تمثيل بطريقه غير تقليديه فيعني كلنا كنا متحمسين للمسلسل ده ابتدينا المسلسل اول خمس حلقات يا جماعه كانوا حلوين قوي الكادرات فيهم كانوا في منتهى الجمال والسسبنس اللي كان في المسلسل كان حلو والتمثيل كان حلو وفعلا كنت بقى متشوق ايه إيه اللي هيحصل بعد كده خصوصا كمان انه كان دايما المخرج محمد ياسين يصور في اماكن غير مالوفه محطه قطر مهجوره عند طبعا جمال جبال الملح الابيض اللي طبعا في على ناحيه بورسعيد واسماعيليه كانت فعلا معموله الكادرات حلوه قوي والالوان كانت جميله جدا ما حصلش اي حاجه تاني خالص بعد كده يعني المسلسل يا جماعه لغايه الحلقه احنا وقفنا عند الحلقه الخامسه لغايه الحلقه 17 ما حصلش اي حاجه في اي حاجه وعلى فكره ما تفهمنيش غلط من بعد بعد الحلقه 17 لحلقه 30 ما كانش فيه اي احداث وما فيش اي حاجه مترتبه التانية ما فيش اي حاجه make sense للاسف يعني يعني آه، عرفنا بقى بعد كده ان المسلسل بدا يا جماعه والسيناريو بتاعه والقصه بتاعته ما كانتش خلصانه طب هو ينفع الكلام ده يعني انا قبل ما ابدا مسلسل ابقى معيش سيناريو ومعيش ورق يعني انا مش عارف هما ازاي غلطوا الغلطه زي دي يعني يعني something bad happened او في حاجه غلط كبيره قوي حصلت والدليل على كده ان احنا من بعد الحلقه السابعه او الثامنه تقريبا لقينا ما بقاش فيه المخرج محمد ياسين بقى الاشراف على الاخراج المخرج محمد ياسين ما بقاش فيه مخرج للعمل بقى في اكتر من مخرج يقوموا بدو- بدورهم يعني كمخرجين لكذا حلقه ولكذا وحده والمخرج محمد ياسين هو اللي مشرف على كل ده يعني كان في عك كبير قوي وكان في اجماع على كده كفايه ان انت من الحلقه السابعه للحلقه 17 في فاكرين طبعا بيت عزه اللي هو طبعا كان قايم بدورها دانا موسى وطبعا الفن آه، احمد صفوت آه، احمد صفوت كان دوره حلو جدا على فكره كانت عوده ليه حلو جدا وندى موسى كان دورها حلو على فكره لكن يعني طب وبعدين يعني كان فعلا انا من هنا انا من بعد الحلقه 17 قلت شكرا مش هكمله مش هكمل المسلسل ده انا للاسف بيضحك عليا وكمان يا جماعه كان باين قوي ان في عك وفي حاجات غلط في المسلسل ان هو تخيلوا المفروض الحلقه مدتها قول 30 دقيقه 35 دقيقه ال- عباره عن 10 دقائق الحلقات السابقه وخمس دقائق التترات فالمسلسل كله الجديد بقى 20 دقيقه يعني ده, ده م- مش مسلسل انمي يعني المسلسل الانمي بيبقى 20 دقيقه ما تجيش في مسلسل live action ويبقى بالطول ده لا كان في غلط كبير يعني واللي هي الحلقات السابقه 10 دقائق يعني ده Game of Thrones لما بنخش في season جديد بتبقى الحلقات السابقه او ال previously بتبقى دقيقتين فلا للاسف المسلسل خيب كل الامال والمسلسل تقريبا محدش اتكلم عنه خالص ودي على فكره لحد ذاتها تعتبر اثبات لعدم النجاح للاسف الشديد يعني يعني انت دايما المسلسل يتكلموا عليه يا بحلو يا بوحش يا- لقطات كويسه بس النقد بتاعه كذا بتاع لكن المسلسل محدش اتكلم عنه خالص للاسف كان اندر وكلمه واحده بس تتقال على المسلسل وهي كلمه عك للاسف يعني طبعا الفنان محمد رمضان صالح الجمهور بعد كده يعني او اكتريه جمهوره ب- طبعا السنه اللي بعديها اللي هو 2023 من كام شهر طبعا في رمضان برضو بمسلسل طبعا جعفر العمده اللي تقريبا يمكن اكتر مسلسل الناس كانت بتتفرج عليه مع المخرج محمد سامي وهنا شابوه لمحمد سامي وقت مسلسل جعفر العمده الصراحه هو ان هو خلص المسلسل قبل رمضان ما يخ... ما يبدا يعني ودي حاجه المفروض ده الصح اساسا يعني انت تخلص قبل ما رمضان يبدا مش وهو رمضان شغال يعني إيه، باستثناء طبعا كان في reshoo... reshooting ولا حاجه كده في اخر حلقه او بتاع ونيجي طبعا لرقم واحد معانا في القايمة وأعتقد you all saw it coming يعني وأعتقدش إن حد هيختلف عليه وهو طبعا مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021 بصوا يا جماعة المسلسل ده أول ما تم الإعلان عنه يعني كفاية إن أنت تقول المسلسل فيه أحمد السقا وأمير كرارة إيه يعني اتنين superstars لاول مره هيتقابلوا مع بعض في عمل وكمان بقى دراما صعيدي اللي هي طبعا يعني انت لما بتيجي دراما صعيدي بتبقى عامل حسابك ان انت هتشوف حاجه حلوه قوي بقى يعني عالم عالم طبعا الصعيد ده ده عالم عظيم جدا يعني وفي نماذج عظيمه جدا فلما بتيجي آه، حاجه كده تقول ايه ده احنا هنشوف بقى ضوء الشارد جديد بقى هنشوف حدائق الشيطان جديد زي ما اتكلمنا طبعا على اعمال آه، ال- الكاتب الراحل محمد صفاء عامر وطبعا كان آه، سقا وقرار كانوا قابلوا بعض قبل كده في فيلم هروب اضطراري لكن كان وقتها قرارة لسه ما ما عملش مسلسلات كلبش يعني ما ما, ما وصلش لدرجه الستاردوم الفظيعه اللي احنا عارفينه بيها دلوقتي يعني انتوا عارفين طبعا المسلسل كلبش كان فتحه خير بقى على امير كرارة وعلى المخرج بيتر ميمي طبعا آم، اتع- تم الاعلان عن المسلسل من هنا وطبعا واضح انه كانت البادجت عاليه جدا والاعلان حلو وكده والاخراج طبعا وكان كتابه وسيناريو وحوار المخرج محمد سامي دي كانت مقلقاني شويه بس قلت إيه قشطه يعني لان هو كان طبعا المخرج محمد سامي كان لسه طالع قبليها ب- بسنه بنجاح فظيع بمسلسل البرنس مع محمد رمضان واحمد زاهر وطبعا احمد زاهر كان هو اللي شايل المسلسل الصراحه انا عارف ناس هتختلف معايا بس هي دي الحقيقه يعني آم، ونزل المسلسل من هنا يا جماعه كل حاجه over كانت في المسلسل ده يعني ادينا شفنا يعني يعني طبعا آه، كان في فخامه كتيره قوي وكان في آه، كادرات نظيفه وتصوير نظيف وحتى كان فيها graphics معقوله كده okay لكن المسلسل يا جماعه نزل very under اولا القصه سيئه جدا ويعني ما فيهاش logic كده يعني طبعا كان باين قوي بدايتها كده يعني اللي هو آه، الفنانه طبعا مي عمر اللي هي زوجة محمد سامي طبعا في الحقيقه اللي كان دورها في المسلسل يعني اما بدور جليله طبعا مرات آه، امير كراره واللي هي كانت ح- آه، مرات احمد سقا السابقه يعني وكانت miscast جدا وكل اجمع على كده بسبب طبعا سنها وشكلها اللي هي مش لايق خالص على احداث المسلسل اللي هي اصلا بيحكي عن حاجات من 20 سنه وجايين نلتقي دلوقتي فكان طبعا الموضوع مسكاست خالص وكان مش مس... الناس مش مصدقينه واولادها طبعا آه، آه، احمد داش واحمد مالك يعني اللي هما ما- ما فيش فرق سن بينهم كبير يعني فكان الموضوع مضحك في بعض الاحيان الصراحه فدي كانت اول حاجه بس قلنا اوكي نكمل يمكن يبقى فيه احداث حلوه وبتاع من الاخر يا جماعه كان في افوره في الاداء في افوره في الاحداث آه، في افوره في التمثيل المسرحي والاخراج المسرحي اللي كل اجمع عليه زي ادوارد زي محمد جمعه وزي آه، عصام السقا وكان يعني الناس كلها مع كامل احترامي ليهم وحاجاتهم حلوه والواحد بينبسط لما بيشوف اعمالهم لما بتبقى حلوه لكن للاسف very very underwhelming وكلنا اتضايقنا وكلنا كنا بنتفرج اللي هو بنضحك يعني كان تخيل انت المفروض انه دراما صعيدي بقى وجو متنشن وعيلتين بقى بيكرهوا بعض وكده انت كنت بتضحك الدليل على كده ان اصلا ما كانش في حلقه بتعدي يا جماعه الا ما نلاقي على فيسبوك وال social media وكده كوميكس نازله سخريه من اي مشهد في المسلسل سواء بقى طريقه الكلام اللي هي طبعا يعني للاسف المصحح اللغوي يعني واضح انه كانش مش عايز الومه يعني الصراحه بس واضح ان الفنانين ما اتمرنوش على اللغه بطريقه كويسه فكانت الالفاظ بتطلع منهم يعني بحزق كده يعني كل اجمع ان الحزق ده كان مخلي الموضوع يضحك يعني فالناس كانت طبعا او يعني ال social media كانوا طبعا بتقعد تتريق وتقعد تجيب كوميكس ومركبين على وشوشهم Tom and Jerry وحاجات يعني حاجات كانت تضحك يعني فبالتالي انت لما بتبقى عامل مثلا عمل المفروض ان هو يبقى عمل درامي تراجيدي مثلا و- وممكن في حتت اكشن وكده والناس تطلع تت- تضحك يبقى في حاجه غلط زي بالظبط ما تعمل فيلم رعب والناس تضحك يعني طب ايه يعني زي ما يبقى فيلم مثلا كوميدي والناس تتضايق يبقى في ال plot نفسها او ال success element اللي عندك انت ما استغلتوش صح وكانت النتيجة ان طبعا المسلسل يعني رمضان كله كان الناس طبعا كتير جدا بيتفرجوا عليه وعايزين نعرف طب ها اخرتها ايه اخرتها يعني في الاخر في اخرتها طبعا كانت كروته فظيعه كان باين قوي في اخر 3 4 حلقات ان الموضوع كان متكروت جدا والنهايه ان يعني جليله او يعني آه، شخصيه جليله في المسلسل آه، تقوم بدور فؤاده في الفيلم العظيم آه، شيء من الخوف وتحرك ثوره نصر الاغراب يعني بطريقه اللي هي لا تصدق يعني يعني ما تخشش دماغ الواحد يعني الصراحه وفي الاخر كله مات يا معلم كل الناس ماتت إيه اللي اللي اللي اتقتل اللي اللي مش عارف اتعدم اللي مش عارف اترمى في النار اللي مش عارف ايه احمد مالك مات وهو محضون من امير كرارة يعني كانت حاجه يعني كوميديه الصراحه وما خلصتش عند كده للاسف يعني كان ممكن الم- المسلسل يخلص ويعدي خلاص لكن طبعا احنا كمتفرجين كنا مستغربين جدا ازاي انتوا معاكم كل الامكانيات وكل الفلوس وكل الوقت ده وفي الاخر يطلع المسلسل اوفر قوي زي ما احنا شفنا كده وكان الموضوع سخريه يعني اكتر ما منها يعني آه، تاثر وكده فده كان مخلينا احنا كمتفرجين مستغربين ازاي يعني يطلع بالمنظر ده وطبعا مش علينا احنا كمشاهدين بس ده كمان المسلسل يا جماعه آه، عمل مشاكل ورا كواليس كتيره اولا شركه الانتاج طبعا وقفت التعامل مع المخرج محمد سامي لمده سنه او اتنين تقريبا الا طبعا بعد رجوعه في مسلسل جعفر العمده ونجح جدا طبعا بعد سنتين في 2023 طبعا رمضان 2023 إيه، الفنانين بقى طلعوا بقى في اللي طلع سخر من المسلسل وفي اللي طلع تحسه كان شمتان في بعض الفنانين يعني خصوصا ان المسلسل فتح كلام كتير قوي على موضوع الشلاليه والواسطه ودي يعني الصراحة أنا كنت متفق في حاجات في كتيرة فيها يعني وكان ناس كتيرة جدا متفقة على الموضوع ده لأن للأسف المش... المسلسل عمل مشاكل في خلف الكواليس كان يقال إن في مشاكل برضه وأثناء التصوير مجاميع وفنانين يتعاملوا بطريقة مش أحسن حاجة ف... وفنانين تانيين يطلعوا يشماتوا في في أبطال العمل فلا المسلسل عمل امباكت ما كانش حلو الصراحه خالص يعني وتقريبا ما بيتعادش تاني يعني قليل جدا ما حد بيجيب سيرته تاني بالخير او بالشر يعني وقليل ما بنشوفه بيتعاد في حاجه يمكن طبعا المسلسل كان فيه لقطات كويسه طبعا يعني كان فيه برضه لقطات تمثيليه كويسه من احمد السقا كان برضه له لقطات لطيفه يعني ولقطات كوميديه لطيفه واحسن واحد كان تمثيل في المسلسل طبعا كان الفنان دياب ده كان احسن واحد في المسلسل بقوم آه، بدور طبعا الضابط تعالي طبعا او رئيس المباحث يعني اللي هو هو اصلا رئيس مباحث وقرايبه كلهم مجرمين دي انا عمري ما شفتها في حياتي الصراحه يعني بس ما علينا آه، طبعا هو كان قايم بالدور كويس جدا يا جماعه وفعلا اثبت ان هو ممثل شاطر والدليل على كده انه عمل دور اكتر من رائع في رمضان اللي فات 2023 في دوره في مسلسل تحت الوصايه مع منى زكي يعني كان دوره حلو قوي العم الغلس الم- ال- المستغل اللي عايز يبوظ الدنيا دايما واللي هو آه، بيدور على حق مش حقه وحاجه كلام كده يعني فكان قايم بالدور حلو قوي فلا هو فنان شاطر وممثل شاطر وده يعني تقريبا يمكن المكسب اللي كان طلع من المسلسل يعني بس يا جماعه وادي دي قائمتي للمسلسلات اللي هي المسلسلات المصريه او العربيه اللي طلعت اندر او اللي هو كنا مستنيين نشوف حاجه حلوه او حاجه عظمه وفي الاخر يعني اتخذلنا من الاخر يعني وطبعا بكرر تاني مع كامل احترامي لجميع الفنانين والقائمين على الاعمال ديت ده ولكن ده رايي المتواضع يعني اتمنى ن- نقبل النقد يعني وطبعا لو في اي حد من اللي بيسمع البودكاست عجبه حاجه من المسلسلات دي عادي يا باشا المساله اذواق وكل واحد بقى ايه نفسه انه يتفرج وينبسط يعني بشكركم اعزائي المستمعين اتمنى يكون البودكاست عجبتكم وطبعا يعني زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو البودكاست عجبكم تعملوا rating من 1 ل 5 وتعملوا follow لل channel على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه وبشكركم اعزائي المستمعين